نفحات من حبي بالطريق السالم أفعال شهادة بسوس تختبئ زي أعشق شفق المجلس عفو رب العالمين
إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح عبد الإله موحدا لله بالقول النجيح ومبشرا بمحمد يدعو لتوحيد صريح ونحن أحباب المسيح إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح يتلو لمريم سورة قد أبعدت عنها القبيح من زعم كل مكذب أو إفك أبناء الفحيح إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح حملته أكبر آية من خالق الكون الفسيح من غير نطفة والد بشرى لجبريل النصيح إن المسيح ونحن أحباب المسيح إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح وضعت أسرار نطيقي لله بالقول الفصيح كم جاء بالآيات لم يكن بالبخيل ولا الشحيح
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم ما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذا الدرس الرابع في قصة المسيح عيسى ابن مريم وكنا في اللقاء الماضي تناولنا قصة ميلاد المسيح وأنا أحب بين يدي هذه المحاضرة أن أضع استراتيجية من خلال قصة مولد المسيح استراتيجية لإدارة الأزمات ومواجهة الصدمات احنا في القصة بنقول انه لما كان هذا الحادث العجيب المفاجئ وجاءت وجاءت البشارة لمريم بأنها ستلد المسيح ابن مريم وما كان من وقع هذه الصدمة الشديدة عليها عملت إيه بقى هي قلنا أول شيء صنعته اعتزلت الناس مش كده فانتبذت به مكانا قصية قال لك لما تواجه مشكلة ومشكلة كبيرة انت عندك مشكلة في بيتك انت عندك مشكلة في الشغل انت عندك مشكلة في الحياة والمشكلة دي مفاجأة وصادمة جدا أول حاجة تعملها لتواجه هذه المشكلة ابتعد عن مركز التأثير ابتعد عن الأزمة واخرج بره الدايرة عشان تعرف تتعامل معاها فانتبذت به مكانا قصية قالوا ابن كثير بيقول لئلا تراهم ولا يروها فكانت الخطوة الأولى عند الصدمة أنت بحاجة إلى أن تخلو بنفسك لتعرف كيف ستتعامل مع المشكلة إنما إن أنت بسرعة تاخد رد فعل مفاجئ مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم بيت انهار وحدث انه انفصال وطلاق يقولوا كده في الدراسات النفسية والاجتماعية يقول لك من النصيحة ما تبقاش بسرعة تعمل رد فعل وتتجوز بسرعة ليه؟ لأن أنت لسه لغاية دلوقتي أنت في أثر الصدمة وأثر المشكلة بيتتهد فلما بتاخد رد فعل سريع هيبقى للأسف محاولة للدفاع النفسي يعني عايز يعمل ايه يعني هي أول ولا آخر ألف من يتمنى فغلط وغالبا بتفشل هذه الزيجات غالبا ليه؟ لأنه مش عارف يواجه الأزمة صح حصل شيء مفاجئ في حياتك بدل ما تبقى ردة الفعل طول الوقت ضجيج وصراخ اهدى اخرج بره الدايرة شوية فكر عشان تعرف تراجع حساباتك وتعرف هتتعامل ازاي ده اول حاجة راسل وهو من علماء الاجتماع بيقول في الجو الهادئ وحده يمكن للسرور الحقيقي ان يحيا الدنيا محتاجة صفا وافضل اللحظات اللي تبني فيها حالك مع ربنا هي لحظات الصفاء عشان كده ايه نجيناهم بسحر وقت الصفا بينك وبين ربنا المهم اول حاجة تبقى ايه الاستراتيجية دي من سبع نقط في ضوء ما تدرسناه من قصة مولد المسيح اول حاجة اعتزل من حولك مؤقتا ما بقولكش اخرج بره الدايرة طول الوقت لا انت لازم تواجه وده اللي هتعمله مريم لانها ايه فاتت به قومها تحمله صح كده يعني هي لو كانت خلاص هي خدته في بيت لحم وعلى مسافة بعيدة فتاخد بعضه بعضها وتبعد خلاص بقى ما هو هترجع بيه تعمل ايه ده هم دلوقتي اكيد هيقولوا لها انت كذا فترجع له ليه قال لك عشان تواجه المشكلة وده في استراتيجية مواجهة المشكلات يبقى اول حاجة ابعد شوية في الاول وفكر وراجع حساباتك وابتدي شوف المشكلة كانت سببها ايه هتعرف تتعامل معاها ازاي ايه خطتك لمواجهة هذه المشكلة رقم اتنين لا تستسلم لمرارة الألم ولا تجعل فكرك يدور في الأحزان فإن تذكرة الآلام تعمي البصيرة دي فين دي في القصة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا انت لما تقعد بقى تقعد وانت بره الدايرة ده, ده حصل ازاي مش ممكن انا ما كانش متصور ابدا ان ده ممكن يحصل لا لا ازاي وتقعد بقى تقلب في المشكلة كده هتلاقي نفسك بتقول المعاني دي هيجي لك احباط ويأس واكتئاب فمش هتعرف تتعامل يا ليتني مت قبل هذا يا ريتني كنت اموت ولا شفت اليوم ده واحد فقد ابن من ولاده واحد تجارته كلها راحت واحد اي خبر صادم وازمه ما كانش على البال ولا على الخاطر فعشان كده يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى اثبت حاول ما تسيبش نفسك للحزن لأن الحزن ده صناعة الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليه يحزن الذين آمنوا عشان كده الوصية الثالثة بعد ما لا تستسلم لمرارة الآلام لا تحزن لا تحزن فناداها من تحتها أو لحظة أن لا تحزني أول حاجة يعني إيه الفرق ما بين الأول الحزن الحزن وما بين الهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إيه هم وحزن قال لك الحزن تذكر الماضي والهم الانشغال بالمستقبل يعني الحزن كل شوية يجي لك انت عملت كده لا حول ولا قوة الا بالله ده حصل في حياتك لا اله الا الله شفت الفلان الفلاني عمل ايه شفت اتصر شفت وتيجي ايه ال- الشريط بتاع الذكريات ده فيجيب لك على طول حزن فيقول لها ما تشتغليش باللي حصل خلاص انا بقيت واقع فما تقعدش تحلل في الماضي اتعامل مع الواقع اتعامل مع اللي حصل ألا تحزني أمال ال- الهم بقى الهم الانشغال ب بالمستقبل مهموم بكرة هيحصل ايه يا ترى الأمور هتمشي كويس ولا الأمور هيحصل فيها كذا طول الوقت مشغول ببكرة علماء النفس بيقولوا كلمة احفظوها الذي يمتلك الصحة النفسية والسوية في الشخصية هو الذي ينشغل بهنا والآن فاهم حاجة؟ طب صلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ايه هنا والآن انت هنا مشغول ليه بانك هتروح المكان الفلاني وهتعمل كذا ما تخليك مشغول دلوقتي في اللي انت فيه هنا وانت في اللحظة دي بتدرس حاجة او بتتعلم شيء او بتسوي كذا بتفكر في حاجات بعيدة ليه بتفكر آه النهاردة اخر الشهر ومحتاجين مش عارفة ايه وعايز اعمل المشوار الفلاني انت مشغول ليه ببتاع بكرة او بتفكر ليه في بتاع ساعة فاتت هنا والآن في كل مكان وزمان له مقامه وله مقاله ولكل حادث حديث كل حاجة ليها حاجتها انشغل بهنا والآن ما يبقاش عندك حزن لا تحزن ألا تحزني شيخ عبد القرن ليه كتاب مشهور اسمه لا تحزن وكتاب مشهور ومهم بيقول فيه سر ألا تحزني أن الحزن موقف غير مسير الحزن بيكتف الحزن بيخلي الواحد مخنوق ولا مصلحة فيه للقلب وهو أحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن السير لما تبقى دي أعراضك عايز تنام بيقولوا كده أعراض الاكتئاب ينام كتير قوي مش عايز مش عايز يواجه حط المخدة فوق دماغك قوم يا ابني عشان مش عارف ايه يو مش عايز مش رايح النهارده الشغل طب فلان بيكلمك في التليفون يو- يو- قولوا له مش موجود قولوا له نايم ليه عندك اعراض الاكتئاب آم، مالكش نفس في حاجه طب انزل اشتغل جيب ده هيحصل كذا على خيبه ايه هنعمل بيها ايه يعني ولا الهوى مكتئب ما عندوش رغبه في الحياه كل شويه تلاقيه بالاكتئاب مش بالايمان اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضني ده اكتئاب مش حب لقاء الله فأحب الله لقاءه مش خوف الفتنة فبيدعي كده لا هو مكتئب يقول لك يلا بقى نموت ونخلص الحياة ملهاش طعم ولا لون ولا ريحة ده اسمه اكتئاب فلا فعشان كده خد بالك بقى في المرحلة الرابعة كانت الرابعة ايه التالتة كانت ما تتحزنش في الرابعة كم في البلية من نعمة خفية تحسس النعم ازاي قد جعل ربك تحتك سرية بمالها دي دي هي جنبها نهر ومن وطئة المشكلة ما شافتوش يعني هي في المشكلة هي دلوقتي اتصرف ازاي اعمل ايه اسوي ايه المية اهي وكلي واشربي وقري عين الدنيا هتبقى تمام مفيش اي مشكلة هي من مش خلاص زهلت ابني هروح بيه فين ده يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا المشكله دي هتتحل ازاي دي مشكله عويصه يعني ايه واحده تولد من غير ما يكون في زواج لا مش هتتحل اكيد هتبقى مصيبه اكيد بكره اصعب اكيد, أكيد بص بقى الشيطان يشتغل كده فتذهل عن كل شيء لا لا خالص ده هو ربنا كرم الكرم واصطفاء عالي جدا ما تنسيش كلام الملائكه يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين امال ايه المطلوب تحسس النعم لما يجي لك واحد مكتئب كده ويبتدي يقول لك مفيش فايده مفيش طعم مفيش لون مفيش ريحه مفيش كذا مفيش كذا تقول له لا وتعالى اثبت لك بالادله انت النهارده واحد يقول لي انا اسوا خلق الله معاك للصبح انت كذا انا وش النار خلاص ماشي معاك انا زي ما انت عايز بس ممكن اسالك سؤال طلعك مسلم ليه اشمعنى ما كنت طلعت كافر ولا طلعت فاجر ولا طلعت زنديق ولا طلعت طلعت مسلم ليه يسكت شويه طب انت جاي بتسالني ليه يعني انت طالما كده انت جاي بتحضر درس ليه انت صليت العشاء ليه ها فيعني يبتدي يقول يعني هو انا بنفع يعني هو يجي مني يعني اه اه والله تيجي وانت مش واخد بالك من الحاجات الايجابيات الكتير اللي في حياتك انت بتحب ربنا اه طبعا ونعم بالله طبعا دي دي مش كفايه كفايه انه بس اصطفاك بدي فيبتدي ياخد نفس بقى الله قلت له طب وانت عارف مين ربنا مش انت خلاص اهل الذنوب والمعاصي والبلاوي السوداء أنا معك وربنا أهل التقوى وأهل المغفرة خلصت خلصت مش أنت أهل الذنوب والمعاصي معاك النبي قال كده صلى الله عليه وسلم اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب كلنا ذو خطأ معاك لآخر الخط ماشي أنت أسوأ خلق الله معاك يا سيدي للآخر لو بلغت ذنوبك عنان السماء هتعمل اكتر من كده ها مليارات الم... يا لا لا تريليونات التريليونات تريليون قص تريليون عايز حاجه بقى اكتر من كده ها لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا يبالي سبحانك لو اتيتني بقراب الارض عملت كل الذنوب اللي في الدنيا ما سبت الذنب ثم لقيته لا تشرك به شيئا للقيك بقرابها مغفرة ايه رأيك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنبت ذنبا كبيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلم أنت قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي ماشي دي موجودة لسه قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات ايه ده بقى شايف تغيير القناعات السلبية هو داخل بيقول له انا انا مجرم انا يتضرب بيا المثل انا علم الشيطان اخر حاجة يعني عملت كل الذنوب فلم اترك منها حاجة ولا داجة ما سبتش حاجة مقطع السمكة وديلها واللي نفسك فيه هو كده اهو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بص تغيير القناعات السلبية بقى قال له أنت مسلم؟ قال له آه مسلم قال له هقول لك على الطريقة استبدل السيئات بحسنات تترك المنكرات وتفعل الخيرات إن الحسنات يذهبن السيئات فيبدل الله السيئات حسنات نخش الصفقة صفقة مع ربنا اهي تعمل كده وقف استوب للنزيف المعاصي وابتدي استبدلها بحسنات قال صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر انت بتعمل ذنوب في السر وعملت ذنوب وحشة وعايز تخلص منها اعمل طاعات في السر عملت ذنوب وما كنتش بيهمك ويا أرض تهدي ما عليك يأدي خلاص اعمل ذنوب. طاعات في الجهر دي قدام دي خلصت شوف تغيير القناعات هي دي تحسس النعم كم في البلية من نعمة خفية قال إسحاق العابد ربما امتحن الله العبد بمحنة يخلصه بها من الهلكة فتكون تلك المحنة أجل نعمة من المحن تأتي تأتي المنح ابن عباس بيقول النهر كان قد انقطع ماؤه يعني هي كانت موجودة والنهر ما كانش باين ده رأي ابن عباس ما كانتش شايفاه ده ناس بتقول كده وناس تانية بتقول لا ده هو كان جنبيها نهر بس كان المية بتاعته جفت فلما ولدت ابن مريم عيسى المسيح رأت بجوارها نهرا دافقا فعشان كده قال لها قد جعل ربك تحتك سريا طيب رقم خمسة استراتيجية مواجهة الأزمات لا تدع ضعفك ينال منك كلنا بني آدمين ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا كلنا كده كلنا عندنا ضعف ممكن ضعفك أنت عاطفي وأنت ضعفك في لما بيحصل لك مشكلة ما بتعرفش تتصرف عندك ضعف من جانب ما في شخصيتك ما تخليش الضعف ينال منك فين دي وهزي إليك بجذع النخلة ده الرجالة الأقوياء عشان يهز نخلة ها دي عايزة برضو قوة ومريم دي دلوقتي نفساء دي لسه والدة ده النساء دلوقتي بقوا كسر ما ينفعش خالص تقعد لها فيها يعني وهي في وقت النفاس ولا حاجه عشان تقوم تتحرك من مكان لمكان والده والده دي بقى انسى يعني اقعد جنبيها بقى لغايه ما تقوم دي بقى هتقوم وهي لسه والدها دلوقتي تقوم تروح مهزه النخله ايه ده هو ده شيخ الشعراوي ليه كلام في هذه الايه بيقول ايه لان الله يريد ان يبقي اتخاذ الاسباب مهما كان الانسان ضعيفا فاهمين يعني ايه يعني انت انت ضعيف فتيجي تقول لي مش هقدر فهي كده هتقول وهز إليك بجذع النخلة لا ما أقدرش يا رب هز نخلة إيه ده أنا تعبانة أنت اللي بتعمل كده أنت اللي بتدي نفسك رسائل سلبية فبتقول مش هقدر إنما لو قلت بحول الله تعالى وقوته ويلا تقدر ليه؟ لأنك استعنت بالقدير والله على كل شيء قدير بس أي مشكلة بقى انت عاجز عن انك تعمل كذا طالب انا مش هقدر اجيب ده انا السنين اللي فاتت كنت بطلع بمواد عايزني السنه دي اجيب امتياز يعني انهي عقل في الدنيا ده تقدر والله تقدر بحول الله تعالى وقوته بيقول لك احفظ قران وكل ايه تحفظها هتبقى درجه في الجنه طب بعد ما شاب ودوك كتاب والله ناس في الخمسينات والستينات واعرف بالاسامي والله وربنا سبحانه وتعالى كرمهم بحفظ القران واحد اعرفه جيدا وعملت عليه محاضره احسن خاتمه ولا كانت لا مات وهو ساجد مات وهو ساجد الراجل عم مصطفى ده كان عنده 52 53 سنه اخر ست شهور في حياته قبل أن يتوفى حفظ خمس أجزاء قرآن يعني الوقت ده خلاص بقى أنا في الخمسينات حفظ خمس أجزاء وبقى يصلي بالناس ويوم ما توفي كانت ليلة الجمعة في صلاة العشاء كان بيصلي باللي حفظه كان لسه حافظ أو كان بقى إيه تبت تمام سورة البقرة فكان بيقرأ ربع فيها وهو بيصلي في الركعة الثانية في سجدة الركعة الثانية السجدة الأولى والثانية مات وهو سيد ايه رأيك بقى اهو في الخمسينات وحافظ انت اللي بتعمل في نفسك كده مش قادر مش نافع مش هعرف مش دي بقى تحطها مع المش ماليش دعوه بيها دي خالص شيل مش دي من قاموسك مفيش حاجه اسمها لا في حاجه اسمها الله على كل شيء قدير وتقدر بحول الله تعالى وقوته ممكن تبقى من أولياء الله الصالحين دي أشكال تبقى أولياء الله الصالحين برضه في واحد بيتكلم كده نفسه والله العظيم دي لا يعني بس يا عم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة بس نخشها بعد البلاوي السوداء دي كلها جاي تقول لي أولياء الله الصالحين طب ايه رأيك في القصيرم مين القصيرم ده تعرفش القصيرم دخل في عباد الشهداء ولم يسجد لله سجدا وكان قبل الشهادة يمكن بساعتين زمن كافر فاجر مخلد في النار إيه اللي يحصل ساعتين زمن بس ها النبي صلى الله عليه وسلم بيسوي الصفوف وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال ها والقصيرم يروح داخل ها انت بقالك فترة قاعدين بندعوك مفيش فايدة فيك اهو شرح صدره للإسلام يوم غزوة أحد يدخل يقول هم، فين محمد صلى الله عليه وسلم في أحد أبو بكر في أحد عمر في أحد الله ايه حكاية أحد دي ايه كله أحد أحد اصل هم طالعين في غزوة غزوة لا يا عم اقعد في بيتكم بقى يعني ايه اللي قعدنا ما هو ممكن النهارده ابو سفيان واللي معاه يخشوا يجتاحوا المدينه وكده ضاعت فاسلام ايه يا عم الحاج لا خليها في وقت تاني بقى لا ايه ده غزوه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حتى ما بايعش النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش يمكن خلاص ايه ده يا خيل الله اركبي يلا نخش يلا في المعركه تك تك مات ولم يسجد لله سجدا ايه رايك ولما كده نعده ونحسبه والله حسيبه بقى فين شهيد عارف يعني إيه شهيد ايه ده قول لي بقى ويمكن دي فيه ساعتين زمن تغير قناعاتك السلبية ولا لا تغير لكن احنا اللي بنعمل في نفسنا كده فاول خامس حاجة كانت ايه لا تدع ضعفك ينال منك ستة استدرك الآثار لاحظ لما هي نزلت عليها المشكلة هي دلوقتي في الأزمة يقول لك دايما أعراض الاكتئاب والمشاكل والصدمات الحالات بيبقى حاجتين أثر جسدي وأثر نفسي الأثر الجسدي عادة فقدان الشهية مش عايز ياكل مش عايز يشرب مش عايز مش عايز حاجة من الدنيا صح كده الأثر النفسي عادة فقدان السكينة هلع مش عارف ينام قلقان طول الوقت كده فعمل لها ايه بقى قال لها فكلي واشربي قومي مفيش مشكلة عشان الأثر الجسدي كو- قومي كلي واشربي مفيش مشكلة وده حاجة من الحاجات ان يجي يقول لك ايه اخرج بره الدايره يلا يلا يا جماعه احنا عازمينكم على كذا ها تطلع تاكل مش عارف ايه وتسوي ايه وت- وتغير جو بدل ما انت قاعد بتفكر في المشكله وحاجه من الحاجات اللي النبي عالج بيها امر الغضب صلى الله عليه وسلم انك تغير حالك انت دلوقتي متخانق مع مراتك تعمل ايه ما تقعدش بقى في دايره ال- التاثير مشادين مع بعض وكل واحد منكم مش طايق التاني وهيحصل مشكله بس اهدى بقى خالص اخرج اخرج بقى وحاول ان انت ايه ما تفكرش في الموضوع قوي عشان تخرج بره الدايره زي ما قلنا وحاول تته- تهدى شويتين ثلاثه عشان خاطر الشيطان ما يستحوذش عليك ممكن تروح تاكل لك اكله ظريفه وتعمل مش عارف ايه و و تلاقي نفسك هديت خالص تقدر بعد كده تتعامل مع المشكله فهمت فالاثر الجسدي فقدان الشهيه فعالجه بايه فكلي واشربي والاثر المعنوي فقدان السكينه وقري عينا استقر اهدي وريحي بالك وما تشيلش هم حاجة الدنيا هتبقى أحسن مما تتصوري بس ما تشيلش هم. محتاج أنت تقول لنفسك الكلمتين دول وحد يقول لك الكلمتين دول شفت العلاج النفسي القرآني عامل ازاي طب آخر حاجة بقى عشان تتعامل في الموقف هتلاقي في ناس متوترين وهم يا نهار ابيض عملوا كذا لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يعينك ربنا يسترها معاك ايه يا عم الحاج انا مفيش مشكله لا لا لا والله انا عارف ومقدر ربنا يستر والله بدعي لك يا رب استرها انا يا عم الحاج انا والله بيت كويس تعمل ايه انت بقى في المشكله دي ما هي فاهمه كده فلن اكلم اليوم انسيا اسكت ما تروحش بقى تقول ما هو ايه انت كنت خلاص اتظبطت فما تروحش بقى بعد شويه ايه ت- يجي في بالك طب انا هكلم فلان اقول له المشكله اللي حصلت فيبتدي هو يضخمها لك بشكل او باخر ايه ده هي قالت لك كذا مثلا انت بتتخانق مع مراتك فراح وتقول لصاحبك فبتقول له تصور بقول لها كذا راح قالت لي ايه ده هي قالت لك كده ايه ده يا ربنا يستر- ربنا يعينك بقى على اللي انت فيه ده انا كنت شديد وكنت تمام اتكلمت الموضوع هيكبر عشان كده لا تستعين في مشاكلك الشخصية بأطراف خارجية كثيرا إلا الناس اللي فاهمة الناس اللي فاهمة اللي يعرف يتعامل كده اللي يعرف آه، يبص للموضوع وعنده حكمة وعنده خبرة وعنده دراية وعنده آه، دراسات في الأمور النفسية والأمور دي أو, أو عنده خبرة الحياة انما لما تت- تستعين بواحد اصلا هو ملوش وانت فاهم بقى ان هو طب ممكن يطربق لك الدنيا خالص اسكت احسن يمكن لما تسكت وخلاص وتعدي الامور تلاقي الامور خلاص انتهينا عادي فعادة ادي الاستراتيجية السبعية فضوء مولد المسيح الت- الت- السبع حاجات بسرعة اعتزل اخرج بره الدايرة اتنين لا تتذكر شدة الألم فتعمى بصيرتك ثلاثة لا تحزن لا تتذكر ذكريات الماضي حتى لا تحزن أربعة تحسس النعم خمسة لا تدع ضعفك ينال منك ستة استدرك الآثار الجسدية أو المعنوية سبعة استعن بالصمت ثمانية بقى ومن ها هنا نبدأ في طرف جديد في القصة واجه واجه فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله هنا إيه القصة الأول إيه اللي حصل هي كانت في بيت لحم وهقول لكم على النهارده على شخصيه من الشخصيات هنتكلم عليها شويه شخصيه يوسف النجار اللي هو ابن خالها البعض بيقول انها اصطحبت يوسف وهو ايه الى بيت لحم وانه هو قال لها نرجع بقى بيه ده ك- دي كذا والبعض بيقول لا هي ما كانش يوسف النجار في ال- في اطار في الموضوع خالص بس اصل قصه يوسف دي هيبقى لنا معاها وقفه ومهمه لان شخصيه مركزيه جدا ومحوريه جدا في قصه المسيح في التوقيت ده المهم فاتت به قومها تحمله فكده بيعلمك واجه مشكلتك ليس الهروب حلا لأي مشكلة أنا في هروب مؤقت خدناه في الأول بتاع الاعتزال ده بس ده مش الهروب مش اللي هو إنه يسيب الأمر ع- وما يواجهوش دايما تعامل بهذه النفسية نفسية التحدي والتصدي لأي مشكلة واجه المشكلة ما تتركهاش لانك احيانا تترك مشكله لغايه ما تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر وبعد كده تبقى بركان لو كنت واجهتها من الاول ما كانش عارف لما تروح للدكتور ويقول لك انت جاي لي بعد سنه ما هو من الاول خالص من اول ما جالك ال... انت كنت بتحس بالكلام ده بقالك قد ايه بقالي سنه بحس بكذا جاي لي دلوقتي انت لو كنت جيت اول كنا خلصنا الموضوع بحاجه بسيطه جدا دلوقتي مفيش فايده لازم بقى نعمل كذا وكذا الإجراء هيبقى أشد شوية هي دي فأتت به ولاحظ الفاء تعقيبية هي نفذت الأمر عن مباشرة وهتواجه المشكلة إيه لو أنت بتفكر طب ما هي تهرب وتكمل بقى لأن بعد كده هتروح مصر طب وإيه اللي خلاها كده؟ إن في بعض ال- الحاجات إنها بعد المواجهات آه، ولما هنيجي نقول بقى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هتيجي معانا في القصة طب ما كانت عملت كده او على الاقل بلاش كده خلاص كانت المهم مكثت في مكانها قصية بعيدة عن بيت المقدس وبعيدة عن المواجهة لكن فأتت به قومها تحمله الصدمة بقى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا في بعض الحاجات الآثار الإسرائيلية والآثار الإسرائيلية احنا عندنا قانون فيها الإسرائيليات يعني لا نصدقها ولا نكذبها شريطة ألا تتنافى مع أو تتعارض مع ما عندنا ومستقر في شريعتنا في بعضها ابن أبي حاتم في التفسير بيحكي عن نوف البكالي قال وهو نوف البكالي أصلا في, في كلام يعني في شأنه بس المهم الرواية عنه قال خرج قومها في طلبها وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئا فلقوا راعي بقر قعدوا يدفوا عليها مريم فين مريم فين مش لاقيينها فلقوا راجل راعي بقر فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا فنعتوها له فقال لا لكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط قالوا ما رأيت قال رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي دي رواية ورواية تانية رأيت نورا ساطعا فتوجهوا حيث دلهم فاستقبلتهم مريم فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها وجاءت به إليها ده دي الرواية اللي ذكروها في الإسرائيل الكلام ده بقى علق عليه الإمام ابن كثير في قصص الأنبياء وقال لا ليه لأن القرآن يصادمه هنا بيقولوا هم اللي راحوا لها وهي بعد كده راحت موريه لهم وقالت لهم أنا حملت وكذا وكذا فقال لا هذه القصة وانه حصل إن كذا وكذا وكذا الكلام ده كلام فيه نظر لانه يصادم مفهوم الواضح من القرآن ان هي التي اتت به ابن عباس بيقول ان الكلام ده بعد النفاس بعد ان اتمت اربعين يوما اتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا الفري هي الفعل المنكرة العظيمة حاجة مصيبة السودة يسموها ايه كذا عشان كده ما يجي يقول لك دي فريه وفيها شيء من الايه المبالغه في الشيء ف انت عملتي مصيبه سوداء ايه اللي انت عملتيه ده يا اخت هارون مين هارون هارون هذا كان عابد من عباد زمانهم وكانت تساميه في العباده كان اسمه هارون هنا بعض الناس بيخطئ لما بيسمع ايه موسى ابن عمران مش كده سيدنا هارون كذلك سيدنا موسى ابن عمران ودي مريم ابنة عمران وبعدين بيقولوا لها يا أخت هارون ثبتت يبقى كده ايه يبقى السيدة مريم كانت أخت سيدنا هارون وبالتالي أخت سيدنا موسى وهي دي العيلة بقى بتاعت آل عمران أصلا بينهم بينهم قرون ما بين ها ما بين سيدنا موسى و ومريم وده سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث بقى صريح في المسألة رواه الإمام أحمد والشيخ الأرنوط قال صحيح على شرط مسلم عن المغيرة ابن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران نجران ده كانوا إيه نصارى فقال فقالوا أرأيت ما تقرؤون بيقول له الآية انتوا جاي تقول لي قرآن ومن عند رب الأرض والسماء والنبي الخاتم وانتوا بتقولوا تخاريف تاريخية ازاي يعني قال له ألا تقرؤون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وموسى قبل عيسى بكذا كذا المغيرة بيقول فرجعت ولم أصنع معهم شيئا مش عارف ارد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم هي أخت واحد اسمه هارون ها؟ يا أخت هارون إن هو هارون ده فعلا أخوها شقيقها وفي الحالة دي قال لك ما هي قصة امرأة عمران في الأول ما قالتش إن ما كانش ليها أخوات فيا أخت هارون يلي أخوك هارون عابد واللي أبوك راجل طيب وأمك ست طيبة تطلعي أنت نشاز ليه كأنهم بيقولوا لها كده أو هارون يلي زي هارون يا أخته يعني في الطاعة وفي عظم الشأن في عبادة الله عز وجل يلي كنت منقطع للعبادة يلي سيرتك كانت بينا افضل ما تكون يطلع منك كده كانهم بيقولوا لها ايه ذلك فكانوا يسمون هنا فايده الإمام ابن حبان وهو بي- بيذكر هذا الحديث قال إيه ذكر البيان بأن بني إسرائيل كانوا يسمون في زمانهم بأسماء الصالحين قبلهم وبالتالي تبقى من السنن إنك تسمي بأسماء الإيه الأنبياء والصالحين أن تسمي أولادك بذلك يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يبقى كأنهم بيقولوا قاعدة اجتماعية وقاعدة تربوية لو الأسرة أبوهما صالحة لو الأب صالح والأم صالحة فسنة الله في هؤلاء أن يبارك الله لهم في الذرية ذرية بعضها من من بعض طيب هم بقى لما حصل الموقف ده اتهموا مين ما هو دلوقتي هي جايه لهم وما صدقوش واليهود وإلى الآن هذا معتقد اليهود قالوا زانية واتهموا اليهود يوسف النجار وإلى الآن يعيرون المسيح ويسمونه ابن النجار وما قالوش انه يوسف النجار اتجوزها انما قالوا سفح بها زنى بها ولذلك شوفوا بقى معتقد اليهود قد ايه من السفول انه يعتقد ان مريم البتول العذراء اللي احنا نعتبرها سيدة نساء الدنيا والآخرة بيعتبروها زانية وان من زنى بها ابن خالها وانه عاملين فيلم بقى عربي يعني والفيلم هندي كمان وخدها بقى وراح بيها لغايه بيت لحمه وعشان الفضيحه ما تتعملش فحصل وحصل وكان ما كان ده معتقد اليهود بعض اليهود اتهم مين بقى تاني في القصة ممكن يكون عمل العملة دي تتخيلوا مين زكريا احنا قلنا زكريا يا اما جوز اختها يا اما زوج خالتها ها اتهموا زكريا عايز اقول لكم بقى اللقطة دي مهمة قوي هنقف معاها وقفة بيقول ابن كثير انه لما شاع الخبر في بني اسرائيل ان مريم كان ما كان منها اتهموا في ذلك نبي الله زكريا ولذا عزموا على قتله فامسكوا به ونشروه بالمنشار وقتل زكريا هكذا نشرا بالمنشار في رواية تانية في سبب قتل زكريا انه سيدنا يحيى كان ان الملك وكان اسمه هيرودوس كان حصل انه سأل الملك سيدنا يحيى عن انه يريد ان يتزوج امرأة من محارمه من محارمه ما ينفعش يتجوزها فقال له انا عايز اتجوز فلانة ينفع فسيدنا يحيى قال له لا فلما كان من الملك ما كان مع المرأة دي فأراد أن يقترب منها فقالت له لن يكون حتى تأتيني برأس يحيى وهي دي اللي بيقولوا عليها السالومي ان المرأة البغية دي من بغايا بني إسرائيل لاحظوا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاللي حصل قالت له دم يحيى راس يحيى دي رواية رواية تانية ودي من أصح ما ورد رواها ابن أبي شيبة في المصنف عن عروة بن الزبير قال ما قتل يحيى ابن زكريا إلا في امرأة بغي زي ما قلنا قالت لصاحبها لا أرضى عنك حتى تأتيني برأسه فذهب فأتاها برأسه في طست فقتل يحيى بن زكريا في زانية كانت جارية استنوا مع ايه اللي دخلني في قصة يحيى انه لما قتل يحيى هكذا بيقولوا بقى لما قتل يحيى أمر الملك هيرودوس هذا بقتل زكريا أيضا فطلبوه فاستخفى عليهم فدخل بستانا ومر بشجرة عند بيت المقدس فنادته الشجرة أنا قلت إنه إيه لا نصدقها ولا نكذبها إن الرواية ماشي ممكن يكون كل ده حصل ما عنديش حاجة تصدم ان ده ما يكون المهم ان هو قتل ونشر هي دي اهم ما عندي بس اقول لكم القصة بيقولوها ازاي انه جري وبعد كده نادته شجرة هلم الي نبي الله فلما اتاها عليه السلام انشقت بقدرة الله فدخلها فانطبقت عليه وبقي هو في وسطها فلحظه الشيطان واتاه و أخذ هب ردائه يعني اتقفلت واخدين بالكم الشجره كانها اتفتحت واتقفلت وبقى طرف ثوبه خلاه هو اللي طالع بره عشان يتعرف ان في حد جوه ثم كان الشيطان يتشكل بصورة الرجال في هذا الوقت قالوا فلما رأى بعث الملك قال ماذا تريدون قالوا زكريا قال سحر هذه الشجرة فانشقت وكان ما كان فقالوا لا نصدقك فقال لهم إن لي علامة تصدقونني بها فأراهم طرف رأسه طرف ردائه فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة وشقوه بالمنشار إيه الوقفة الوقفة انت متصور سيدنا يحيى مات ازاي ومتصور سيدنا زكريا مات ازاي الوقفة هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت خباب كان كان عبد عند امرأة فراحت جايبة سيخ سيخ محمي وعملت ضربته به على ظهره حتى ذهب ماء ظهره بقى خشب ما بقاش فيه ليونة سيحت سيحت له ظهره عايز ايه بعد كده بقى فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا بلال اهو وسمية مقتولة في مكمن عفتها وأنا متسيح جلدي شوف لنا صرفة في الأمر ده ادعي لنا حتى لأنه دخل لقى النبي صلى الله عليه وسلم هادئ ومتوسد الكعبة والنبي نايم في الحجر نايم احنا الصح جلدنا وانت نايم طب ادعي لنا طب اي حاجة قال الا تدعو لنا الا تستنصر لنا فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشق اثنتين ما يصده ذلك عن دينه زي ما قتل زكريا ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن ديني والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ده ده يعني لو حطيناه على الدراسات النفسية ده ده يعني منهج الأول هو داخل عنده شبهة يبدد له الشبهة يقول له أول حاجة إيه إنها السنن دي سنة ربنا هتعترض وهو مربيه على العقيدة ومربيه على عقيدة القضاء والقدر فقال له ربنا سنته كده في الدنيا إنه قد يبتلى الصالحون كذلك ويكون لهم عظم الأجر عند الله عز وجل وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم وما من أحد إلا وله بلاء وإذا كان بلاؤك في الله فأنت أنت كله هيبتلى ليه؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ليه؟ نبتليه وبعد كده يقول له إيه؟ بس اوعى اوعى الشيطان يلعب عليك ويقول لك الدنيا هتبقى غم في غم اوعى الشيطان يقول لك إن هيصير دايما أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الأخلاق وأهل الخير وأهل الفضل هم دايما المستضعفين هم دايما اللي هيجي لا والله والله لا يتمن الله هذا الأمر لغاية ما يبقى الأمان في كل مكان حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه بس أنت اللي عايز الموضوع بسرعة وربنا الأمور عنده مش كده خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا في مين تاني اتنشر بالمنشار فيما روى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ايوه مش الغلام بقى نفسه كمان ال- م- الراهب وجليس الملك عارفين قصة آه، غلام أصحاب الخدود بسرعة كده في اللقطة اللي أنا عايزها دي الحديث الصحيح مسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه خطفوا الراهب ها هو هيطلع شوف لما ربنا يريد حاجة هو كده رايح انه هيتعلم السحر هيتعلم الكفر ف... وهو في الطريق قابل العابد قابل الراهب فقعد عنده وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا جئت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا جئت أهلك فقل حبسني الساحر أهو كده لازم يبقى عندك شوية احنا ساعات في ناس بتصدم كده يعني بتدي يا حبيبي لازم يبقى عندك شيء من الحكمة وشيء من فن المداراة يعني مش كل حاجة لا هي كده بالصدق لازم يبقى عندك هذا في فقه الطريق في معاملة الناس فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب لسه هو شاكك فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس عربية واقفة في النص بس دابة هي ها فواقفة في النص واقفة الطريق الدابة واقفة ومش عارفين هو راح رماها و- وقال كده فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى شفت دي لازم تفهمها من البداية ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وإنك ستبتلى فلا تدل علي وكان الغلام وصل به الحال أن على حال المسيح بقى يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع به جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا أجمع لك إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحد قال له هديك هدايا كبيرة قوي واعمل اللي انت عايزه وهديك الفلوس اللي انت تحتاجها بس شوف لي موضوع عناية ده فقال إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله عز وجل فإذا أمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس جليس الملك فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي خدتش بالك ما قالوش الغلام عرف بقى اتعلم عقيدة فقال ربي اللي هو انا انا ما اعرفش ان انا عملت كده صراحة قال ولك رب غيري والله يا جماعة دول يعني زي مصيطة ابنة فرعون دي لما ت- وقع البتاع فقال الله قالت لها أبويا الناس يعني شوف بقى لما الواحد يعيش يعيش أصلا الوهم اللي هو ومصدق نفسه قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على على الراهب جابوهم كلهم فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فدعا فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه أدي الأول ثم جيء بجليس الراهب مات كده وجيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه ادي كده امثله اهو على- عشان لما تيجي بس لقطه ان سيدنا زكريا اتشق بالمنشار وهو وجليس الملك و و و وما صدهم ذلك عن دينهم طيب يوسف النجار بقى من احنا قلنا اتهموها في اتنين يا في زكريا وخدنا حصل ايه في الاخر خالص قتلوه التاني يوسف النجار ومين اللي قالوا فيهم كده مجموعة من اليهود واستقر بعد ذلك قول اليهود على ذلك وكتبوا والكلام ده موجود في كتبهم ولو رجعتم اي مرجع بيتكلم عن شخصية يوسف النجار عند اليهود هتلاقوا الكلام ده جيراننا من النصارى يرون شيئا آخر يقولون أن يوسف النجار يعتبرونها أولا شخصية مقدسة من أفراد العائلة المقدسة يسمونه مربي يسوع أو المسيح ومعلمه ويقولوا إنه كان من بيت لحم وعشان بس الصدورية هيجوا وانا هقول الكلام ده عشان نبقى فاهمين هم بيقولوا ايه واحنا بنقول ايه انه ولد في بيت لحم وانه ينتمي خدوا بالكم اللي هقوله الى سلاله ملكيه تصل الى داوود طيب كويس وانه امتهن التجاره وانه خطب مريم وحملت مريم في المسيح وهو خاطب لها وكان عندهم في هذا الوقت أن الرجل يخطب المرأة في حدود السنتين في شريعتهم لما يتجوز واحدة يقعد عندها الأول سنة أو سنتين لازم خاطبها كده وبعد كده يتزوجها فبالتالي ما ينفعش يتجوزها وكانت الآية أن مريم حملت واحنا قلنا ان ال- الجزء ده عندنا روايات عليه ان هو انه آه، سالها آه، ايكون الثمر من غير بذر ايكون كذا طب ازاي يعني. وانه فكر في فسخ الخطوبه منها لكن وقف معها موقف المروءه واخذها وهي حامل من الناصره الى بيت لحم حيث كان اشمعنى بيت لحم عشان هو مولود فيه وأهله هناك فأخذوه إلى هناك وبعد ولادة عيسى أخذ يوسف هذه العائلة إلى مصر هربا من هيرودوس اللي هو قاتل بقى سيدنا يحيى وسيدنا زكريا الذي يريد قتل كان يريد قتل عيسى بعد أن حدثت حادثة أن مجموعة ثلاث لما رأوا هذه الآية وسمعوا المسيح يتكلم ها بس ما قالوش ان هو كده قالوا ان هو لما راوا هذه الايه سجدوا له فعرفوا ان هو هيبقى مشكله كبيره فامر بقتله فهربت مريم ويرون انها تزوجت من يوسف النجار وانه في اخر الامر كان مربين له ولم يتكلموا بعد ذلك هل حدث ان راى موقف الصلب او ما كان من كذا ما عندهمش بعد كده كلام في هذا احنا بقى بنقول ايه يعني قلت لي هتقول لي ليه قلت الكلام ده ما ملناش دعوه بغيرنا خلينا دلوقتي احنا في عقيدتنا احنا علشان اصل في شخصيات كده بيدور حواليها لغط كثير معتقد اهل الاسلام واحد مريم بتول انقطعت للعباده لم تتزوج قط فلم يرد ذكر ليوسف النجار في القرآن ولا في السنة الصحيحة فيؤمن المسلمون أن عيسى ولد من غير أب وأنهم وأن مريم لم تكن مخطوبة إذ ذاك من يوسف ولا يعتبرون عيسى من نسل داوود لانه قال- قالوا انها بقت بقى هو هو بقى كانه في مقام الوالد وبيقولوا كده انه المسيح قال ابي وان هو مريم كانت تسميه كذلك على يوسف النجار فعلى هذا الاعتبار هم بيرون ان انه نهايه نسل على انه هو ما كانش له في ذلك بس يعتبروا انه بقى كانه زوج امه ونسب اليه فبقى كذلك لكن ما نعتقده أن مريم ما تزوجت بيوسف النجار قبل لأنه هذا الباطل آه، يعني يتعارض مع قول مريم لم يمسسني بشر تمام حكاية انه اتجوزته بعد عشان الانصاف انها اتجوزته بعد الولادة دي ما عضناش لا فيها ما يصدقها ولا يكذبها عشان كده العلماء يقول لك اسكت عما لا نعرف عنه شيئا يعني لما يجي يقول لك طب اتجوزته بعد انا ما عنديش دليل لا من فما انا فحش عن حاجة انا ما عنديش عليها دليل الاساس انها بتول وان النبي سماها كده ولما اتكلمنا عن امه صديقة قلنا كده فالبتول المنقطعة للعبادة والبتول التي لم تتزوج كذا قال الحافظ ابن حجر فتح الباري أن التبتل المقصود به أنها انقطعت عن النكاح ويبقى ده أدل دليل على أنها ما اتجوزتش لكن اللي هيقول لك طب البتول دي معناها المنقطعة للعبادة فاسكت عما يعني يكون في شيء من ذلك مريم هتتعامل ازاي مع الموقف ده هو قال لها ما تتكلميش كويس فهي هتنفذ الأمر فلما واجهوها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه أي كلموا أكلم مين وكأنها الإشارة يعني إيه كلموا فلانا بتشير كلموا الولد الصغير فرأوا أنها تسخر منهم أنت بتضحك علينا ازاي يعني كيف نكلم من كان في المهد صبيا فهنا نطق المسيح احنا اتكلمنا على من من تكلموا في المهد ووضع استراتيجية الحياة في عشر أمور عد معايا بقى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا أي ولم يجعلني جبارا شقيا أي لم يجعلني جبارا ولم يجعلني شقيا كم حاجة دول هم منهج الدنيا منهج حياتك ازاي ده بقى إني عبد الله إذا سئلت من أنت بس أشرف نسب أشرف صفة أشرف لقب أشرف نعم لك أنك عبد لله سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله فالعبودية طب كويس اشمعنى إني عبد الله أول كلمة عشان الهدف وما خلقت الجن والإنس إلا عرفت ليه إني عبد الله أول حاجة حدد هدفك حدد الوظيفة اللي انت خلقت من أجلها ألف به إدارة ألف به يقول لك هدف ورؤية انت عايز ايه انت عندك هدف هدفك ايه اه نفسي ونفسي لا ده كده اسمه عشوائيات م? اللي هو والله يا ريت ويا ريت ويا ريت وكلام كبير ما تقوليش أريد أن أكون من أهل الفردوس الأعلى أريد أن يمكن الله الكلام كبير الرنان ده ها سيبك كلمني كلام واضح أنت عارف أنت عايز إيه أنت رايح فين أنت هنا ليه أصلا إني عبد الله وصلت دي انا اتخلقت هنا ليه لا عشان اكل واشرب وابقى سايب رصيد في البنك ينفع العيال وابني لهم بيوت وعمارات وشاليهات واخليهم يلبوا على وش الدنيا لا انا مش هنا عشان اتجوز واستمتع بالنساء واعيش حياتي لا انا مش هنا عشان اعيش زي ما الناس ما هي عايشه لقيت الناس كده عملت كده لا إني عبد الله هدف وطبعا الكلام بقى اللي بيقولوه أهل التفسير علشان ينقض من سيقول بعد ذلك أنه إله أو ابن إله فمن البداية يبقى كده لكن في المعاني اللي احنا بقى عايزينها احنا لينا احنا كمسلمين مش بقى في نقد عقائد الآخرين بالنسبة لنا احنا إني عبد الله هدف رقم اثنين طب انا عرفت الهدف عارف البوصلة يعني في الاول القبلة قبل ما هتصلي انت عايز تعمل ايه عايز اصلي تصلي كده وخلاص ولا لازم تشوف القبلة ازاي اه هي دي القبلة بقى البوصلة اللي هي ايه اتاني الكتاب عايز اخد واجبات عمليه يا شباب احنا بنقعد كل مره ناخد واجبات عمليه القصه مش بنحكيها عشان نحكي اتاني الكتاب انت من غير القران ما تسواش ليه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره ان هذا القران امشي مع دول ولا دول يا رب أعمل كده ولا كده يا رب أمشي من بفتوى ده ولا بده يا رب طب أركز في العبادة ولا في العلم يا رب طب أشتغل في الدعوة ولا خليني في كذا يا رب أعمل إيه الحياة كلها بقت المعروف منكر والمنكر معروف والدنيا بقت الله الذي ينجينا الشاهد أعمل إيه يا رب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم القرآن يحل لك كل المشاكل بس لو بنفهم لو عندنا أنا يا رب عندي أزمة ضعف الإيمان أعمل إيه عايز يبقى عندي يقين كده يا رب أعمل إيه القرآن يحل لك المشكلة في ست سبع آيات فين دي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هي المشكلة أن الدنيا في قلبك تعمل إيه عشان تخرجها حط نفسك في ملابسات المصير روح زور قبر وانت تعرف وتطلع الدنيا من قلبك كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كده اهو علم اليقين لترون الجحيم لو اتعلمت صح هتوصل ان الجنة والنار رأي عين لترون كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهتكم التكاثر والله لترون الجحيم وإن منكم إلا واردها فستكون الجنة والنار رأي عين ثم لترونها عين اليقين فتنتقل من الإيمان إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك فإن لم تكن ترى فإنه يراك ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الروشتة أنا بقول أهو مثال بسرعة من القرآن إزاي يبقى بصلة الروشتة بتقول لك طلع الدنيا من قلبك خليك على ذكر بخالصة إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار خلي الآخرة على بالك ما تنساش القبر روح زور قبور روح شيع جنازات حاول إن أنت تسمع مواعظ عشان تطلع الدنيا اللي مكلبشة في القلب دي واشكر نعمة ربنا عليك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يزداد الإيمان في قلبك لأن الشكر أساس المزيد لئن شكرتم لا خلاص وكل ما هتزيد هتبقى اتقدمت هتنتقل من الإيمان للإحسان بقيت عندك يقين ولا بقى اقرا كتب في أسباب تحصيل اليقين و... ولا حاجة خالص القرآن في ثلاث دقايق يخلص لك أي مشكلة عندك في حياتك بس كده ها هات لي مشكلة أي مشكلة أي مشكلة واحد عنده فراغ عاطفي ي- يتصرف فيها ازاي عنده مشكلة مش عارف يتعامل مع الناس القرآن يقول لك في أول سورة الحج ومن الناس ومن الناس ومن الناس شوف أنت مين في الناس واحد عاطفي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هو ده بقى اللي بيعمل ايه اللي ياخد الصدمة يروح واقع شخصيته عاطفية يتحلها ازاي يجي القرآن يحلها لك برضه يقول لك مثلا انه الناس ما يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم ك والذين امنوا اشد حبا لله لو قلبك اتملى بالحب ده هتتخلص من مشكلة الفراغ العاطفي اللي انت بتتكلم عليه ده هتحل مشكلتك اللي بيعبد على حرف دول لو بقى عنده اليقين الكافي هتتحل مشكلته دي مش هيبقى عنده الحرف لانه عنده يقين فيقدر يعملها وهكذا مشاكلنا كلها موجودة حلولها في القرآن يهدي للتي هي أقوم دي رقم اثنين آتانية الكتاب يبقى ايه الواجب العملي عليها خذ الكتاب بقوة ازاي عايز كلام عملي حضرتك بتختم القرآن كل قد ايه ادي كل واحد بقى بينه وبين نفسه ها تقرا كل يوم جزء قرآن اتنين حضرتك لما نحط اخلاقك على كان خلقه القرآن تاخد كم من عشرة بينك وبين نفسك رقم ثلاثة لما تبقى في مشكلة في حياتك بتاخد بحكم القرآن ولا بحكم الناس ولا بحكم العرف ولا بحكمك انت يعني لو جبت مشكلة زوجية وقلت لك شرع ربنا مثلا انت رحت مغضب مراتك قلت لها اخرجي بره مش ما انتش داخلة هنا والقرآن يقول لك لا تخرجوهن من بيوتهن ها واجي اقول لك انت غلطان خرجتها ليه تقول لي يعني كنت اعمل ايه يعني كنت تسوي تسوي بعد كده كمان اديها الشقه عشان تاخدها مني ليه وانا هفيه حكم القرآن ها بتحكم بحكم القرآن ولا ما هي الاختبارات هنا بتعمل ده ولا ما بتعملوش تحاكمك للقرآن بتستشفي بالقرآن لما توجعك حاجة أول حاجة بتروح عامل كده زي ما علمونا العلماء إن أنت تروح قارئ عليها بالفاتحة وتروح واخد بالرقية الشرعية ولا على طول دماغك في الصيدلية بتستشفي بالقرآن هل انت بتبقى حاسس من جواك ان في امراض قلوب محتاجه شويه جرعات قران هل انت ما تزعلش بقى يلي عندك كام سنه دلوقتي انت قريت تفسير واحد ولو حتى تفسير صغنن كده بيقول معاني الكلمات يعني اسالك في اي حاجه جزء عام يا سيدي اللي كل شويه يتقري فيه الصلوات الجهريه انت عارف يعني ايه والعاديات ضبحا انت عارف يعني ايه والنازعات غرقا ولا هي اه وتقعد بقى انت جيت يا سلام والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا لا جامده جدا جامده يعني. وانت ولا هنا خالص اصلا ده القرآن بيتكلم عن النزعات يا راجل ده حاجة جامدة جدا وال هو ايه اللي بيحصل وانت واقف كده كل رمضان واقف آه، مستني ايه الكام حاجه اللي هم ايه مفهومين واللي هم الناس بتعيط عليهم وجاءت سكره الموت ايوه هي دي هي دي ممكن يكون في ايات اشد وعيدا واحنا قاعدين كده عاجم القران بالنسبه لنا آه، يسبق قران مفيش خالص لغه ثانيه مفيش ثاني خالص ايه ده بقى هو ده آتاني الكتاب خذ الكتاب بقوة رقم ثلاثة شغلتك ايه اللي هي بعد ما بيقولوا هدف وبعد الهدف بوصلة بعد كده دور هدف ودور يقول لك الخطيئتان اللي عليهم المسلمين انه لا عنده هدف ولا عنده دور يعني تيجي تقول جايين الدنيا ما نعرف ليه هي كده اهو زي الناس اسمها عائشه دينا بتاع كله كده هتخش تعليم مش عارف انت اتعلمته ليه وبعد كده تروح اسمها شهاده وتشتغل بيها في اي حاجه وبعد كده في الحياه العمليه تعمل مش عارف ايه ايه الحياه كلها كده ما هنعمل ايه ما هو كده المنظومه والله ما انا عارف انا بعمل ايه في ايه هو ده الراجل يوم الحساب في القبر لما يقولوا له فيما عملت الملائكه حديث عند ابن ماجه باسناد صحيح انت كنت بتعمل ايه والله ما انا عارف انا قضيت انا كان عشت كام 60 سنه والله في الشباب في الدراسه كنت بجلس وبعد كده دخلت جيش وبعد كده خرجت في الحياه وعملت مش عارف سنه الدنيا لا كنت بتعمل ايه زي ما الناس ما كانت عايشه لا حضرتك ما احنا ما كناش بنعيش حضرتك كنت في الدنيا دي لرساله وبعد كده خلاص ها ها لا ادري فيقال على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إنما التاني بقى المؤمن فيما كنت كنت بتعمل إيه بص الإجابة النموذجية على الإسلام كنت إيه الإجابة النموذجية الإسلام قال واحد اتنين تلاتة هو ده أنا على الإسلام كنت هو كده رقم ثلاثة شغلتك إيه اسمك فوق إيه مسني عندك يا علام الغيوب وما أنت فاعل بالذنوب يا غفار الذنوب اللهم ثبتني يا مقلب القلوب دور على شغلة أنا أنفع أقف قدام المايك ده أقول كلمتين لكن شغلتي في إن أنا مثلا أعمل حاجة بإيديا ما أعرفش أنت شغال أحسن مني في دي وأنت أحسن مني فيها ويمكن منزلتك عند ربنا أفضل مني بس أنا عارف أعمل إيه وأنا أتقن إيه أنفع في إيه تعملها ازاي دي بسرعة اه بينك وبين نفسك يقول لك اعرض نفسك على اكتر من حاجه لغايه ما تلاقي نفسك في حاجه هنا دورك ومش كلنا هنبقى كلنا لازم نبقى طلبة علم أو دعاء أو عباد أو كذا في واحد حتته حتته مجال قد كده ممكن يكون قليل قوي بس مهم جدا ممكن ي- رسالته في الدنيا دي كلها تبقى شيء بسيط قوي في عيون الناس لكن يكون كبير قوي عند ربنا فانت دورك على شغلانه اعرف بابك للجنه ايه بابك ايه بابك لمعاملات البر والصله والاحسان للمساكين والفقراء والارامل و يمكن بابك بابك انك تنفق على ارمله وتقوي يتيم خلاص عديت مع الخمس صلوات مع الفرائض وانتهينا عديت بدي كده سيدنا عثمان النبي قال له صلى الله عليه وسلم يوم ما جاب فلوسه يوم جيش العسرة جيش تبوك وحطه بين ايدين النبي قال له ما ضر فع- عثمان ما فعل بعد اليوم خلصت يا عثمان خدت الفول مارك من اول خمس دقايق خلصت في ناس كده عمل شغلانه هي حاطب ابن ابي بلتعه بعد كده يبقى ي- يطلع منه مشكله كبيره جدا وتبقى شكلها كده انها جاسوسيه وان هي خيانه لامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو متاول تاويل فاسد وتعدي ويقول له ما ضر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم شغلانه اهي بدري ادي الشغلانه الدور اهو رقم ثلاثة يا شباب واحد إني عبد الله إيه هدف آتاني الكتاب بوصلة وجعلني نبيا دور وظيفة بص بقى أربعة وجعلني مباركا أينما كنت إيه البركة احنا مش قلنا ده شعار ال- القصة كلها قلنا احنا قاعدين نسمع الكلام ده وانا قاعد اقول لكم الكلام ده احد نيتنا ان تحل علينا البركة بذكر قصة المسيح ما هو اصله اينما كان بتنزل بركة مش هو بيقول كده وجعلني ايه مباركا اينما كنت فاحنا كأنه معنا الآن بذكر سيرته فلعل الله عز وجل أن يبارك لكل الحضور بسماع هذه ال- السلسلة انه بس تنزل علينا البركة بذلك ايه البركة هنا المفسرين جماهير المفسرين على ان وجعلني مباركا اينما كنت المقصود بها الدعوة المقصود بها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المقصود بها انه في كل مكان كان داعيا لله هي الدعوة دي شغلانة المشايخ ولا شغلانة آه، الجماعة اللي بيعرفوا يعملوا كذا كذا كذا لا يا جميل وتواصوا بالحق تواصوا ما قالش والعصر إن الإنسان لفي خسر خلاص إلا الذي آمن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بالصبر تبقى كده مسؤولية فردية صح كده أنا مال أنا أنا اتعلمت وعملت وقلت وصبرت عديت لا آمنوا كلنا ايد واحدة عملوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى كلنا ايد واحدة خلوني اقف على الموضوع ده عشان من يعني ايه ما نجريش فيه وخلوني ابتدي المره الجايه من وجعلني مباركا اينما كنت عشان عندنا فيها شغل كتير قوي بالذات كلام لابن القيم في حكايه محق البركه بسبب الذنوب وعكسها بقى بما تحل البركات علينا لحسن احنا محتاجين شويه بركه لحسن الحياه كلها النهارده زي امبارح واليوم ما فيهوش حاجه ما فيش بركه ما فيش لا الفلوس فيها بركه ولا العيال فيها بركه ولا الحياه فيها بركه فالدنيا كلها محتاجه شويه بركه صح فخلونا نقف على المعنى ده ونبتدي الدرس الجاي ويبقى جعلني مباركا اينما كنت خدنا النهارده ثلاث حاجات الاستراتيجيه الاول خدنا سبع استراتيجيات سبع حاجات في إيه؟ اداره الازمات وبعد كده خدنا ثلاث حاجات اول النهارده عشرة كامله م? تلك عشرة كامله ثلاث حاجات هدف بوصله ايه دور وهو ده الواجب العملي دور لك اعرف هدفك شوف بصيرتك اعرف دورك عشان تبتدي حياتك صح أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد